الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما اعظمه عبدا وسيدا واكرمه اصلا ومحتدا وابهره صدرا وموردا واطهره مضجعا ومولدا صلى الله عليه وعلى اله واصحابه غيوث الندى وليوث العدى صلاه وسلاما دائمين من اليوم الى ان يبعث الناس غدا
الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقبل أن أدلف إلى كلامي عن كتاب الإمام البخاري رحمة الله عليه كتير من إخواني من التلاميذ عندما أكون حاضرا في خطبة الجمعة ولا أكون خطيبا يهمس في أذني معتذرا أنه يخطب وأنا حاضر بالذات في هذا المسجد فأنا لا يعني أرجو أن يعني يتصور إخواني من طلبتي أن هذا أمر غير حميد بالعكس يعني أنا كل ما أنظر إلى غرسي وإلى زرعي وأراه بعيني لا شك أن المرأة يحمد الله تبارك وتعالى وهذا هو المنتظر يعني كان ينبغي أن هذا الجيل يظهر من قديم احنا ربينا الحمد لله أجيالا يمكن أربعة أجيال في خلال 30 سنة أو خمسة أجيال لم يصمد منهم إلا الواحد وبعد الواحد يعني هذا المسجد اللي بيحضره مثلا هو ممتلئ عن آخره أنا أتمنى أن يخرج عشرة فقط لو خرج عشرة فتلك هي الغنيمة الباردة وأما الباقون فيكفينا أنهم على الطريق أنهم تحت الراية وهذا شيء حميد أن تكون في فسطاط أهل السنة والجماعة وألا تنبز باعتقاد مخالف قبل أن تموت فإن النبز بالاعتقاد المخالف أعظم من هتك العرض مع بشاعة هتك العرض لكن كون المرء يرمى ببدعة قبيحة من هذه البدع المنتشرة بدعة الرفض وبدعة التجهم وإلى آخر الفرق التي ظهرت في هذه الأمة وهي فرق مبتدعة وفرق مقبوحة لا يكون المرء تحت راية واحد منها هذا من أعظم العافية التي ينبغي لأي امرئ أن يحمد الله تبارك وتعالى أنه عافاه منها فأنا الحقيقة أسجل سعادتي وسروري عندما أرى أحد طلبتي أو تلاميذي يخطب وأنا موجود وقديما قال ابن عباس لسعيد رضي الله عنهما لسعيد بن جبير رحمه الله قم تكلم يا سعيد قال يا أبا العباس أتكلم وأنت حاضر قال نعم تخطئ فأسددك لأن المرء إذا وجد من يسدده لا سيما في حياة مشايخه فهذا من أعظم المنن بدلا من أن هو يعني يحطب فيما يرى ولا يدري أهو على صواب أم لا وأنا أذكر أول ما بدأت أشتغل في سنن النسائي في كتاب بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن كتبت مجلدة بخط يدي وصورت منها عدة نسخ وكنت أعطيها لمن أظن فيه الخير والعلم بهذا الفن حتى أستفيد من ملاحظاتهم وكانت أكبر أمنية لي أن يقع هذا الكتاب في يد شيخنا الإمام حسنة الأيام شيخ الألباني رحمة الله عليه الليلي هو هو إمام الفن وهو صاحب القوس في هذا الزمان وبورك له في عمله وفي حياته حتى صار اسمه يذكر في كل حواشي الكتب تقريبا برغم ان هناك في جنبات الارض من هم على علم بالحديث بالحديث كصناعه لكن فيما ارى والله حسيب الشيخ رحمه الله عليه انه كان يتسنن بالحديث لا يتخذ الحديث صناعه احنا عندنا مشكله ان احنا عندنا صنايعيه لا نحن لا نريد الصناعيه يعني عايزين نريد رجالا يتسننون بالحديث وقديما أتى عبد الله بن عبد العزيز اللي هو الإمام البغوي البغوي الكبير اللي هو كنيته أبو القاسم من مشايخ الدرقطني وهذه الطبقة يعني وهو لما تلاقيه في الكتب وأنا بقول الكلام ده لطلبة الحديث يعني ساعات تلاقي في الإسناد ابن بنت منيع ابن بنت منيع هو أبو القاسم البغوي برضه تمام وإذا قال الدارقطني والطبقة بتاعته حدثنا ابن منيع يبقى هو برضه ها بخلاف لو الترمذي قال حدثنا ابن منيع يبقى أحمد اللي هو جد مين؟ جد أبو القاسم ده بقى ما هو نسب إليه كان أحمد بن منيع جد أبي القاسم لأمه تمام معلش انا بحب الناس دول فساعات اشرد كده وامزمز كده و... ها انا بقى يعني بقى بسعد قلبي بذكر هؤلاء فلو شردت كده واتكلمت كلمتين مش عاجبينك عديها تمام فابو القاسم البغوي رحمه الله عليه ذهب الى شيخه الامام احمد بن حنبل شوف بقى التلامذه والشيوخ حاجه تسر القلب فقال يا أبا عبد الله إني ذاهب إلى فلان فلان ده أحد الشيوخ الكبار يعني اللي هم أصدقاء أحمد بن حنبل أو من الطبقة بتاعته يعني فاكتب لي إليه شفاعة كده منك له عشان لما يعرف أنا جاي من طرفك يقوم إيه يهتم شوية فقام الإمام أحمد كتب له إيه قال قادم إليك رجل يشتغل بالحديث فالبغوي ما ما عدتش عليه ها تعدى علينا اه يشتغل بالحديث رحت فرحان وطالب جناحين بيشتغل بالحديث احسن ما يشتغل فاعل ولا حاجه فلفت نظره الكلمه دي فقال يا ابا عبد الله هلا قلت له قادم اليك رجل صاحب حديث مش مشتغل بالحديث صاحب حديث فقال له إن صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث مش صنايع تفرق صنعة التخريج وأخرجه فلان وترتان وعلان وتباع فلان وخالفه فلان وفلان ده ثقة وفلان ده صدوق دي صنعة زي أي صنعة صنعة حداد صنعة نجار صنعة طبيب صنعة صيدلي صنع من ضمن الصنعات الصناعات فالشيخ الألباني أحسبه والله حسيبه كان ممن يتدين بالحديث لذلك بورك له في أثره هذا حد النهارده عمالين يقولوا الألباني الألباني الألباني وما تفتحش حاشية كتاب إلا صححه الألباني ضعفه الألباني على رغم أنف شانئيه اللي برضه المشتغلين بالحديث وماتوا وهم أحياء ماتوا قبل الممات فكان أكبر أمنية ليا إن إمام الز- الزمان يطلع على شغلي وبعدين يرميه في وشي لو رماه في وشي يبقى أنا أراجع نفسي بقى يبقى أنا ب- بشتغل أي كلام لو قال بعضه حسن وبعضه ها حلو برضه لو أثنى علي ده تلك الغنيمة الباردة أفضل مما ورثت عن أبي معناه أنا ما ورثتش غير فدان ونص ها يساووا يساووا كتير برضه ده نص يساوي كتير النهارده رحمة الله على أبي وآبائكم أحياء وأمواتا آمين يا رب فكان عندنا أخ معرفش أنا شريت عن البخاري بس زي بعضه هتستفيدوا برضه إن شاء الله زارني أخ من نابلس اسمه آه، نهاد نهاد كمال وقال لي ان انا آه، ذاهب الى الاردن الشيخ الالباني فرجوته ان يحمل هذا الكتاب اللي هو الجزء الاولاني من بدء الاحسان قلت له انا يعني نفسي هذا الكتاب يصل الى الشيخ الالباني وعدني وصدق في وعده جزاه الله خيرا ووصل الكتاب للشيخ بعد حوالي ستة أشهر وأنا شغال مع نفسي وما أعرفش كتاب وصل ولا لا جاءني أخ لا أعرفه شريط كاسيت وقال لي أنا كنت في مجلس الشيخ الألباني وذكرك ركبي اصطكت في بعضها ذكرني بيه بقى ما هو خلي بالك العلماء الكبار اللي ودي احنا ورثناها عن أئمة الجرح والتعديل لما يقول فلان ليس بثقة وقع خلاص رحلته في طلب الحديث راحت وسهر الليالي راح والكتابات اللي كتبها والقراطيس مش عارف والحبر والدواء كل ده راح في الأرض لو وقف في وسط في قبال علماء الجرح والتعديل وقالوا ده ليس بثقة ولا ضعيف ولا بتاع يبقى اتخرب بيته راح رأس مال فالعاقل دائما يتجنب مذمة أهل العلم لأن هو إذا ما كانش حاسس بها النهاردة فالمذمة إذا كانت تدون في كتاب ستبقى له على الدهر اه يعني المسألة مش مش مسألة سهلة يعني فخفت جدا وقلت له اين الشريط قال لي انا نسيته في الشنطه كنت هخ- عايز أ- امسك زمرة رقبته ولم اتحمل قلت له انت ساكن فين وركبت وكنت ذاك فقيرا يعني ما اجري السكه بالعافيه كان الواحد معايا يعني جبت الشريط وانا طول الطريق اقول يعني اليس من نكد الدنيا ما يكونش معايا جهاز كاسيت دلوقتي اسمع وانا في الاتوبيس ليه مستعجل عايز اعرف ال- ح- حكم عليه بالاعدام ولا ولا قال ايه الحقيقه كانت مفاجاه بالنسبه لي وانا كنت شابا يافعا ولا اطمح اطلاقا ان الشيخ الالباني حتى يمرر اسم على لساني فالسؤال كان ساله بعض آه، جلسائه في هذا المجلس قال له اذكر لنا افضل الشروح لكتب السنن الاربعه وانا الحقيقه لا انسى عبارته ابدا ذكر آه، شروح لأبي داود وشروح للنسائي للترمذي وابن ماجة وإن كان ما ذكرش في ابن ماجة حاجة لأنه الشروح عليه قليلة جدا فلما جعل ذكر النسائي بقى اللي أنا بشتغل فيه قال أما سنن النسائي فأنا لا أعلم أو لم أطلع على كتاب يفيد في هذه الناحية لكن وصلني أخيرا جزء من بعض المشتغلين بالحديث رضا ها رضا صاحب حديث ولا بتاع رضا مشتغل بالحديث حلو قوي ان الشيخ يقولها كده اسمه حجازي هو سماني ما انا كنتش بقى لسه ما كنتش اللي ركبت الموجه و- واتكنيت وبتاع والكلام ده ها فأنا أرى أنه كتاب مفيد بالنسبة لما يصنف في هذا الوقت ما تعرفش الكلمة دي كيف كانت بالنسبة لي كأنني ولدت من جديد لم أنم ليلتها كتر ما أنا عمال أعيد وأسمع وأرجع شريط والكلام ده وبعدين قمت على المكتبة بتاعتي كان عايزة شوية ترتيب ولو إن المكتبة كانت ضعيفة جدا يعني كنت برص كتب جنب الجدار الجدار الأربعة وأنا متصور إنني أحد أصحاب المكتبات يعني فأقوم إيه أرص بقى أجيب الفن على الفن الحديث على الحديث والفقه على الفقه وبتاع فرحان بنفسي كنت ساكن ذاك في عين شمس في مكان ما فيش فيه كهرباء فكنت شغال بالكلوب عارفين كلوب أبو راتينا ده اه كنت شغال بالكلوب ما كانش الحمد لله ايامها في ازمه جاز ولا حاجه م? فسهرت طول الليل اسمع واقرا اسمع واقرا دي كانت يعني من اعظم المنن عليا اللي خلتني اطلع لفوق واشعر بالثقه في عملي ان مفيش حد بيقيم عملي فانا مش عارف ماشي صح ولا ماشي غلط فمن اكبر المنن ان تلاقي حد في في الفن اللي انت تشتغل بيه يقول لك احسنت وانت مجيد فالقصد يعني انه المرء اذا خرج من هذا الجمع بضعه اشخاص لكنهم يحسنون هذا الفن وانا لي رغبه كبيره انكم تستمتعوا بكتاب البخاري الكتاب ده متعه أنا والله أقرأ فيه أحيانا أحيانا أقرأ بس عشان أستمتع بترجمة البخاري على الحديث وأقعد أتأمل ده هذا أنا مش عارفش والله اللي بيتكلم عن البخاري ده ماذا يستحق لكن لا يعرف لأهل الفضل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه أعظم مما يراه خلاص احنا الهامش خلص دي كانت حاشية على الايه حاشية على المحاضرة ندخل بقى في الشغل اه احنا المرة في المرة الماضية ترجمنا ترجمة مختصرة للإمام البخاري على أساس أن أنا ترجمت له كثيرا وفي أوقات متفرقة وإن كنت أتمنى من قلبي أن أنا أترجم له ليه لأن بعض الحضور لم يسمع إطلاقا يعني ودائما الجمهور متجدد فينبغي أن نعيد الكلام مرة ومرة ومرة حتى لو كان بعض الموجودين حفظ الكلام ده عن ظهر قلب ليه لأن احنا, احنا الآن نخاطب أهل المسجد ونخاطب الملايين بعد ذلك إذا عرضت هذه المحاضرات في فضائية ولا حاجة يسمعها الملايين ويكون شيئا جديدا بالنسبة لهم لكن في ثنايا الكلام عن كتاب البخاري أكيد هنذكر أشياء تتعلق بالبخاري من من جهة الكتاب. إحنا النهارده هنعمل س س يعني أتكلم عن مدخل لكتاب البخاري. لما تيجي أنت في الجامع هنا لو معكش المفتاح ما تعرفش تدخل. كل كتاب له مدخل له باب ومفتاح ما عرفتش الباب ولا عرفت المفتاح وفشيت الباب ممكن يكون اسم شرطة تتحط في الحاجز ممكن يكون بيت واحد من الكبراء تتاخد في المش عارفين لازم تعرف انت داخل فين ومن الذي ستلقاه فكتاب البخاري او كتاب مسلم او اي كتاب في الدنيا حتى لو كتاب انت مالفه لابد ان يكون له مدخل ولذلك انت بتكتب مقدمه في الاول المقدمه دي مش حاجه لازم تعمل مقدمه عشان كتبت كتاب لا المفترض انك تقرب ماده الكتاب وموضوع الكتاب في خلال اسطر من خلال اسطر قليله للقارئ انت عايز تعرف اذا كان في بني ادم بيفهم ولا ما بيفهمش في الكتب ادخل اي مكتبه مكتبه بيع كتب يعني وراقب كده اللي عمالين يشتروا كتب اذا لقيته فتح الكتاب من اوله اعرف انه جاهل اذا لو فتحه من اخره اعرف انه راجل فاهم ليه لان اخره هو الفهرس فهرس موضوع الكتاب فهشوف انا بقى لما افتح من الفهرس من ورا اقول اه ده اللي انا عايزه او من خلال الايه العناوين التي يضعها المؤلف او المحقق او الكتاب ده انا عايزه لكن انت هتبتدي بك- بكتاب المحقق يقول لك وسهرة الليالي وجبت المخطوطات وسافرت وعملت وخليت وارجو ان يكون عملي سديدا مش موضوعنا انا رايح اشتري كتاب فلازم أ- ابص على فهرس الكتاب الاول ده يدل على ان البني ادم ده فاهم هو عايز ايه تمام فاي كتاب له مدخل لما تروح بقى مثلا في القصر الجمهوري هو مفتاحه زي مفتاح الجامع ممكن تطلع نسخة على مفتاح المسجد لكن ما تعرفش تطلع نسخة على ايه على القصر الجمهوري اول ما تدخل قصر الجمهوري و- وتعرف تدخل يعني الحرس هي- حواليك ايه اللي دخلك هنا وجيت منين ده كان قصر الاتحادية زمان اللي يمشي في رابع شارع ولا ثالث شارع جنبه كان بيتاخد تحري مش اللي طلعوا لي عليه ونطوا وكتبوا بالمش عارف سبراي و- والكلام الفوضى العارمه اللي اللي حاصله ال- في مصر الان ليه؟ لانه له حمى وله حرمه ولذلك يعني مع التشبيه يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان حمى الله محارمه اي ما اي مكان لملك لازم يبقى له حمى الحمى دي عباره عن مسافه حوالين القصر دي اسمها الحمى ما تعرفش تدخل في الحمى ده مش فضلا انك تدخل جوه فالبخاري كتابه كالقصر الكبير اول ما تدخل منه وانت لص مش انت يعني وهو لص ما يحبش يستخدم تاء الخطاب ولا كاف الخطاب في الكلام لو واحد دخل منه وهو لص لازم على طول الحرس يمسكوه لكن الآن حالنا كما قال الله عز وجل بئر معطلة وقصر مشيد تدخل القصر النهاردة تلاقي مصفصف تلاقي الحرامية هم اللي قاعدين جوه ونصبين خيامهم وقاعدين وتمام التمام والكلام ده. يا ابني ايه اللي جابك هنا بيت ابونا خلاص قاعدين في القصر اين اين الحماة فين الحراس مفيش حراس ودي المحنة التي نعانيها الآن كم من الناس يعني معلش أنا سأقول كلمة لوجه الله لا أقصد بها التخذيل ولا أقصد بها لا سين ولا صاد ولا لام ولا عين احنا بنعمل دورات في حفظ الصحيحين صح وانتوا اكيد في الجالسين ناس راحوا برضو الدورات دي اللي حفظوه واللي حفظوا نصه ربعه والدورات دي بعض اهل الخير بينفقوا على الطلبة قاعدين أكلين نايمين شاربين تمام ويصرف مثلا بالخمسمائة ألف والربعمائة ألف وانت نازل وانت طالع خلاص وبعدين الشاب يقول لك أنا حفظت الصحيحين طيب بعد سنتين بعد سنة بعد ثلاث شهور لو سبت الصحيحين هتعمل ايه ايه اللي بيحصل يعني هذا كان كتاب الله العزيز إذا الواحد ما كانش وراه على طول كده أهو بيتفلت منه هتجيب لي صحيحين باختلاف الألفاظ واختلاف السياق واختلاف م- م- مخرج الحديث الصحابي والكلام ده وبننفق عشرات الألوف لو جبت أنا واحد من هؤلاء اللي حافظين الصحيحين واديت له أي شبهة في الكتاب زي ما احنا هنعرض ال- ان شاء الله تباعا آه، ال- حاجات تتعلق بالبخاري لان احنا هنتكلم في الم- في المدخل بتاع البخاري عن صحيحه وكيف صنفه وعن شرطه فيه وعن المطاعن الموجهه لهذا الكتاب على سبيل الاجمال لان ما اتغرضش اقعد آه، يعني انا عايز اشرح كتاب العلم وعايز عارف ان كثير من الحاضرين في المسجد يتمنوا ان يستفيدوا يعني مش هقلبها درس لكن غصب عني لازم هيبقى فيه جزء ما اعرفش اتصرف فيه جزء اصطلاحي ما- هخففه بقدر الامكان لكن ما اعرفش اتصرف فيه لازم اذكره تمام فلو اديته اي شبهه على الكتاب اللي هو حافظه ما يعرفش يجاوب ايه اللي استفدناه انا سمعت الشيخ الالباني رحمه الله عليه قال جاء رجل يوما الي وقال ان فلانا يحفظ صحيح البخاري قال له تشرفنا نسخه زادت في السوق ده هذا ليس هضما من ان انا احفظ الكتاب بقى انا مش عايز حد يفهمني غلط ان انا بقول آه، لا تفعلوا لكن انا عايز يا جماعه اين حرس الحدود انا بقى بحفظ واحد كتاب من الكتب مش هعرفه قيمه الكتاب اعرفه لو واحد لص متسلل جاء علشان يسرق حاجه من احاديث الكتاب بانه يقولها تاويل غلط او يطعن فيها الكلام ده اعرف ارد عليه واقف عند حده هو ده ده اللي احنا عايزينه ده اللي انا بتكلم فيه من سنوات طويله واللي استرحت عليه بما تعرفون به حرس الحدود. فالبخاري كالقلعه العظيمه دخلتها لو في حراس هيفشوك وعلى طول على الكراكون على طول. ليه ال- ال- الكراكون ده كان موجود زمان لما كان اهل الديانه هم هم الذين يعني يمتلكون الحظوه في المجتمع مش لاعبي الكره والممثلين والكلام ده واهل الديانه مرمين في ال- في الارض الخراب لا شعبة بن الحجاج رضي الله عنه إمام أهل البصرة مر برجل يحدث بأحاديث مناكير أحاديث منكرة يعني فقال له لتنتهين أو لأستعدين عليك السلطان الشرطة يعني تخيل بقى لو أنت خدت واحد من قفاه كده ورحت اسم الشرطة وتقول له الراجل ده بيحدث بحديث ضعيف تخيل بقى ايه اللي هيحصل لك مش اللي هيحصل له هو يطلع براء شوف شوف ايام العز عندما كان يمشي العالم بعز الدوله انذاك كانت الديانه منتشره واعلام الدين بترفرف في كل مكان فاناس كثيرون تسللوا الى هذا القصر المنيف الذي عز على كثيرين من اهل الذكاء الخارق ان يقتحموا هذا القصر المبتدعة في كل زمان ومكان همهم الأكبر كانوا يسقط صحيح البخاري وكانوا أذكياء وكانوا من واضعي الأصول كمان أصول فقه وحديث والكلام ده وحاولوا أنهم يدخلوا على البخاري ما عرفوش ينالوا من البخاري ده أيام الذكاء يعني وأيام التحصيل والكلام ده استعصى عليهم كتاب البخاري يس- يستدير الزمان ويجي النهارده نشوفه فاحنا دلوقتي يا جماعه فتحنا القلعه المنيفه لقينا شويه لصوص قاعدين جوه عايزين ننظف بقى عايزين نطلع اللصوص دول واحد واحد ونعرفه حق- ونعرفه هو مين ونعرفه مكانه الحقيقي هي دي محاولة هذا الدرس محاولة ان احنا نطلع الحرامية الاول اللصوص دول ننقيهم ونطلعهم ونعمل جيش حرس حدود يحمي هذا القصر من بره ومن جوه من بره ممكن واحد ينام يغفل بتاع الكلام ده اذا نط جوه السور يلاقي حراس اشداء لا ينامون عندهم نبطشيات 24 ساعه زي القصور الرئاسيه والكلام ده فاحنا دلوقتي عايزين ندخل هذا القصر المنيف ومعانا المفتاح خلاص ايه مفتاح كتاب البخاري اللي انت هتحطه في الباب الاول كده لابد ان تعلم ان اي شيء من العمل تتقرب به الى الله لابد ان تكون مخلصا فيه اول حاجه نع- واحنا على الباب كده قبل ما ندخل حتى لا يكون العلم وبالا وحجه على صاحبه في بعض الاثار كانت يعني لا تصح انه بيعذر الجاهل سبعين مرة أكثر مما يعذر, يعذر العالم جاهل حيؤاخذ أنه لم يتعلم إنما عالم وخالف يبقى هيتاخد مرتين الإمام البخاري نحسبه والله حسيبه ده هذا كلمة إجماع من كل من أرخ عن البخاري بدء الفكرة بدء الفكرة عند البخاري أنه كان يجلس يوما مع أستاذه أمير المؤمنين في الحديث وكان صاحب مذهب في الفقه وهو الإمام إسحاق ابن إبراهيم المعروف بإسحاق ابن راهويه كان هذا الإمام الكبير إسحاق بن راهوي وله مسند زي أحمد هو أحد أقران أحمد وكان على طول يعني الإمام أحمد كان يحبه قال ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون شوف يا أخي النفس هذا النفس الذكي إسحاق ابن راهوي له مسند موجود منه الجزء الرابع في دار الكتب المصرية وطبع هذا الجزء الرابع في حوالي خمس مجلدات مسنده كبير زي مسند أحمد كده وهو جالس في يوم من الأيام مع البخاري وغيره كده قال وددت أن أحدا يصنف لنا كتابا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وأيامه قال البخاري فوقع ذلك في قلبي شوف العمل العمل العظيم بيبدأ بفكرة والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى ليه لأن أهل العلم قبل البخاري كانوا يصنفون كتبا ولم يكن التصنيف آنذاك مشهورا إنما كان واحد بعد واحد كده يجمع له شوية أحاديث في كتاب في موضوع معين مثلا خلاص وبعدين يقرأه على الطلبة ويبقى ده كتاب إيه الشيخ الفلاني زي سعيد بن أبي عروبة مثلا أحد تلاميذ قتادة كان له كتاب اسمه المناسك و وكتاب برضه في بعض أبواب الفقه حاجة بسيطة خالص كده وبعدين خلطها أحاديث صحيحة على ضعيفة على مراسيل على معاضير على أقوال بعد طلق السعيد أبي عروبة والربيع بن صبيح والجماعة دول جم الطبقة اللي بعديهم مالك في المدينة وابن جريج في مكة وعبد الله المبارك في خراسان ومعمر بن راشد في اليمن تمام دول مجموعة من العلماء بدأ كل واحد يصنف ايه كتاب من الكتب وكان وكيع برضه له كتاب في الهبة وابن المبارك له كتاب في الهبة برضه أبواب الهبة يذكر حديث حديثين ثلاثة يعني البخاري عندما صنف كتاب الهبة من صحيحه قال في كتاب وكيع ثلاثة أحاديث مسندة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ابن المبارك خمسة وفي كتاب أكثر من خمسمائة كان التصنيف نضج يعني آنذاك وبدأ المتأخر ينظر إلى المتقدم وحاول إنه يعمل إما على مثاله لكن يجود عمله شوية بلاش مراسيل نخليها أحاديث مسندة إيش ضعيف وإيش صحيح ماشي الحال والكلام ده وكان أفضلهم أفضل الطبقة اللي أنا قلتها دي كان مالك كان رحمه الله كان مالك رحمه الله أفضل هذه الطبقة عمل الموطأ وبدأ ينقي فيه بقى كان خلطه بأقوال الصحابة وفتاواه الشخصية وبرضه في مراسيل في الموطأ وأحاديث مسندة كثيرة بدأ كل سنة مالك رحمة الله عليه يسقط من الموطأ جملة من جملة من الأحاديث هو مش راضي عنها وذلك تلاقي المواطئات الرواة عن مالك مواطئاتهم تختلف من حيث الكثرة والقلة يعني الموطأ الأخير موطأ يحيى بن يحيى أقل عددا مثلا موطأ محمد بن حسن الشيباني في موطئات كثيرة طبع يعني بعضها زي موطأ جزء من موطأ سويدي بن سعيد وابن وهب و... وأحمد بن أبي بكر طبع موطأه بالكامل تختلف إيه كثرة وقلة بسبب مالك كان دايما إيه كان ينقح الكتاب بتاعه الإمام البخاري بقى رحمة الله عليه بعد ما شاف المصنفات اللي قدامه دي كلها وإسحاق بن راهوي قال الكلمة دي وقع في قلبه أن يصنف كتابا صحيحا ما فيش فيه ضعيف تمام وعضد هذا الفكرة دي ما عايزة زقة ما هو إسحاق قالها لمين لمجموعة من التلامذة لم تستقر فيما نعلم يعني إلا في قلب الإيه البخاري خلاص فانفعل لهذا العمل عضد الفكرة دي إيه بقى كما يقول إبراهيم ابن معقل النسفي أحد تلامذة البخاري يقول قال لي أبو عبد الله يوما أو أنه ما حكاهاش عنه إنما نقلها قال رأيت في النوم إن بيدي منش حاجة زي المراح رخوص اللي أنت بتقعد إيه ت- تجيب بها هوا دي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وبيدي منشة كده وإيه وعمال ينش عليه عليه الصلاة والسلام فذهب إلى بعض المعبرين فقال له أنت تذب الكذب عن سنتي قال فذلك الذي حدا بي أن أكتب هذا الكتاب يعني جت فكرة وبعدين جت رؤية لأن أنتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من النبوة إلا الإيه إلا المبشرات قال يا رسول الله إيه المبشرات دي قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له دي كلها لا تتك على الرؤية لكن مبشرات كل ما يجي لك رؤى ورا بعضها ورا بعضها في معاني معينة دي بتخلي الواحد إيه يستبشر حتى البخاري رحمة الله عليه أنت عارف كل رجل ناجح له الناس بيحقدوا عليه وناس يحسدونه والحسد من أيام آه، آدم عليه السلام وولاده الاثنين ها دب إليكم داء الح- داء الأمم قبلكم اللي هو الحسد والبغضاء فالبخاري كان له حاسدون وكانوا حاقدون فالبخاري كان بيقول ايه كلما تمالأ علي الجهلة أرى من ليلتي نارا عظيمة توقد ثم تطفأ بغير أن ينتفع بها أحد فأتأول قول الله عز وجل كلما أو كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله يعني شوف لما يتأول هذا هذا التأويل بيخفف الضغط عن الإنسان وممكن يبقى كما قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الإيه؟ من المبشرات. ورأى رؤيا كمان إن إن هو ماشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما النبي عليه الصلاة والسلام يرفع رجله البخاري يحط رجله مكان رجله. كده وأنت ماشي كده وأنت ماشي. فسأل بعض المعبرين فقال له أنت تقتفي أثره أنت ماشي وراه ده مع الجو العام اللي كان أيام البخاري وعز الدين و... والسلطان الدين والكلام ده كل ده, ده كله الجو العام حتى مع نشأة البخاري والكلام ده كل هذا ساعد في نضوج هذه الشخصية أول ما دخل البخاري نيسابور كان هناك أمن دولي في نيسابور آه وخلي بالك برضو أمن الدولة في أيام الدولة الإسلامية كانت أعتى من أمن الدولة ديت بس بالحق ما كانش حد يقدر يرمش كده ولا كده ولا يلعب ولا يهز وسطه ولا الكلام ده على طول المطرقة موجودة فكان كله زي الألف إلا بقى ما خفي أول ما جاء دخل نيسابور كان يعقوب بن عبد الله والي نيسابور. البخاري طبعا لما جاي البخاري ده حاجة مش بسيطة. جاي وراها لم. طب عايز يدي درس. قال لك ممنوع. ممنوع يدي درس. تمام؟ ده البخاري حتى لو كان البخاري. فراح عمرو بن زراره واسحاق بن راهوي الشيخ البخاري اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه راحوا لمين ليعقوب بن عبد الله اللي هو ايه والي نيسابور ده قالوا له محمد بن اسماعيل كيف لا يجلس للناس قال اعذرونا شرطنا مع الغرباء ان احنا لا نمكن احد من الجلوس الا من نعرفه صيانه للعقائد ما يجيليش واحد رافضي متشيع مش عارف ايه ي- واسيب له براحته كده يقعد يضل خلق الله زي ما هو حاصل النهارده لا- اللي احنا خايفين منه وطول عمرنا بننبه عليه الروافض هيجوا علشان يفكوا لنا ازمه السولار والبنزين ويرموا لنا 6000 6 مليار ولا بتاع الكلام ده وينشرون مذهبهم على حسابنا وده اللي انا ده اللي احنا خايفين منه وطول طول عمرنا واقفين للروافض وانا قلت ايام حزب الله على هذا المنبر ايام حزب الله ما كان بيدرس اسرائيل والدنيا كلها بتقول لحسن نصر الله يا صلاح الدين قم يا صلاح الدين وميت مولود في الاسكندريه انذاك اتسموا بحسن عشان خاطر حسن نصر الله في هذا الوقت اللي كان فيه بعض اخواننا فتنوا بان واحد بيقدم اسرائيل بيديلها علق والعرب طبعا مهزومون ونفسهم في أي انتصار شرقانين مش عارفين يعملوا أي حاجة في زمان الهزائم والانبطاح قلت على هذا المنبر دين الروافض دين آخر يخالف دين الإسلام مش ده الدين اللي النبي عليه الصلاة والسلام نزل به ولا بعثه الله به ولا بعثه الله عز وجل إلى العباد به أبدا دين الروافض حاجة مختلفة لكن احنا مبتلين باللي لا يروا عن الشيعة ولا يعرفوا حاجة عن الشيعة بل عندهم تفسخ حتى في ذاتهم تفسخ التزامي عندهم تفسخ يطلع يقول لك التقارب ومش تقارب ومش عارفين الكلام ده أنا الحقيقة بقى بقى بقى يعني أناشد الرئيس محمد مرسي ربنا يحفظه ويسدده في هذه المحنة الملمة اللي هو عليها دي أنه يتقي الله تبارك وتعالى ويحذر من هذا وهو وعدنا قبل ذلك عندما التقينا به وعدنا أنه هو واخد باله أرجو أنه يكون واخد باله وأن ما يكونش حد بيلعب من وراه وزير السياحة يروح يعمل وفود وهو منشغل بالحجارة التي تلقى عليه وكل الحاجات بتبرم في ال في ال في البير من تحت وهو مش عارف حاجة أرجو أرجو الله المستعان فلما يجي بني آدم في هذا المسجد لا نعرفه ولا نعرف هويته ولا نعرف حقيقته لا نمكنه من المسجد طبعا شيء طبيعي فكيف إذا كانت في عز الدولة الإسلامية آنذاك فقال له شرطنا كده إن أي غريب لا يجلس حد ما نعرفه فقال له واحد قال البخاري قال له بلغنا ان الامير ده هو قال كيف يجلس ويحدث الناس وهو لا يحسن يصلي فقال البخاري ما اعلم شيئا من ذلك ما اعرفش قال ولا ما قالش لكن اذا خطر بباله يقول كده لا اقوم من مجلسي هذا حتى اسرد له عشره الاف حديث في الصلاه تيجي تقول لي مش عارف يصلي وانا مش هقوم الا لما ادي لك 10000 حديث بالصلاه ده يدل على ايه ان راس مال الامام كان كبيرا جدا كل ما يكون راس مال البني ادم كبيرا كل ما يحسن التصرف لو كان ذكيا يعني تخيل النهارده مثال واحد انسان ذكي جدا وممتاز وعبقري كما يقال بلغه اليوم والكلام ده وعايز يعمل مثلا مركبة عايز يعمل يخترع حاجة عظيمة مش عارف كده بس كل اللي ورثه عن أبوه قراطين الراجل ده لو حب يعمل مصنع لو حب ينفذ الذكاء اللي عنده يعرف ينفذه ما يعرفش ينفذه ليه ليس عنده رأس مال ببساطة شديدة عبقري لكن ما عندوش رأس مال تخيل واحد عنده مليارات وعبقري وممتاز والكلام ده مش يقدر يعمل مصانع ويجيب احسن المهندسين واحسن العمال واحسن الماكينات والكلام ده بفلوسه ده هيؤثر على جودة عمل ولا لا البخاري كان كده إذا كان رأس مال البخاري 600 ألف حديث ده رأس ماله 600 ألف ما يعرفش ينقي منها من 600 ألف دول 3000 اذا كان بتروح للراجل بتاع البطيخ تقول له اديني بطيخه بس ما تكونش قرع يقول لك دي حمرا شرار مش عرفك والله يا اخي انا عارف البطيخه الحمرا شرار بتبقى مدوره او مكعوره عارف خد دي وما تاخدش دي انا بقى ركبت دماغي لازم اخد دي اروح اطبخ طلعت قرع ها هو عارف اذا كان ده راجل البطيخه لا لا لا, لا زرعها ولا كان خلاص من كتر ما مر عليه خلاص دي بقت صنعة تمام يقول لك دي تمشي ولا تمشي الطماطم دي حلوة ولا لا وما دقهاش الخيار ده حلو ولا لا وما دقوش الفاكهة دي وحش من جوه برغم انها جلدتها حلوة وماسكة لك لا عايمة مية من جوه هو يعرفها بالنظر مش ممكن يمسكها ولا زي ما احنا زمان لما كنا عشان نعرف البطيخ حمرا شراله احطها جنب ودني كده وطبعا كل واحد وقوته ها يعني في واحد ممكن في عصا كده كل واحد وقوته ويعرف اذا كانت حمرا ولا مش حمرا لما يكون الناس في صناعتهم عارفين وانتوا تقروا لهم وتقول له اهل التخصص واحترم التخصص تيجوا على الامام الكبير العظيم ده اهو ولما يجي يتكلم في تخصصه تقول له انت مش فاهم والله حاجة عجيبة فهو البخاري رأس ماله 600 ألف حديث مش قاعد ينقي اللي يعجبه لا وضع له شرطا في الكتاب احنا قلنا الأول بداية البخاري فكرة تصنيف الكتاب كانت فكرته جاية منين خلاص عزم البخاري إذا رحمة الله عليه على أن يصنف كتابا دايما أول عمل مبتدأ العادة لابد أن يكون ناقصا وتعتريه الإيه يعتريه العوار من أماكن شتى واحد بيألف لأول مرة وذلك تجد المؤلفات في الكتب في الفنون لأول مرة أول واحد بيألف في فن معين تلاقيه ناقص كتير يعني في علم الحديث عندنا مثلا آه لما تشوف كتاب علوم الحديث للحاكم برغم انه نفيس وجميل ناقص كتير كتاب الرمى الرمى هرمزي محدث الفاصل برضه ايه ناقصه كتير كل واحد يجي يضع لبنه على الجدار ويمشي اهم حاجه ما يجيش واحد يهد انما واحد يلاقي اللبنه معوجه ويقول والله احنا عايزين نعدلها او نشطفها بحيث تبقى متسقه مع البناء ما يجيش ياخدها ويرميها ورا لا متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه لا كانوا متعاونين متعاونين في بناء مجد هذه الامه الشامخ طوبه ورا طوبه ونشطف ونعمل ونشطف وبتاع والكلام ده لحد ما ايه البناء اكتمل وبقى جميل فالبخاري اول واحد بعد مالك برغم ان تجربه الامام مالك ما كانتش تجربه يعني واضحه جدا لكن اعتقد ان البخاري استفاد منها لكن قال لك انا عايز اختار بقى من 600 الف دول اختار 2000 3000 2000 وكسر يعني تخليها 3000 بغير مكرر هو الحديث كتاب البخاري 7530 حديثا بالمكرر كرر الحديث لكن الحديث بدون تكرار دخل تقريبا على 3000 يعني 2000 وكسر اتفقنا البخاري في غاية الذكاء ولا لا ها رأس ماله كبير ولا لا أهل أن يدخل ويحسن ويجيد والناس يقول الله الله ولا لا جميل لما دخل البخاري على الرأس مال الكبير ده حب يعمل له شرط يقول لك أنا إيه هعمل لنفسي شرط كده في الكتاب لا أخالفه أعتقد أن هذا الشرط ظل مع الإمام كثيرا لحد ما استقام له ما أراد برغم أنه ما كتبش بإيده أنا اشترطت إيه أتعب من خلفه لحد ما عرفه هو يقصد إيه صنفه على أي جهة يا ريته كان قال زي مسلم ما عمل في مقدمة الصحيح بتاعه لكن البخاري ما عملش حاجة من دي خالص غاب البخاري يا جماعة يألف في الكتاب ده 16 سنة ليه كتاب صار للناس إماما وكان يقال يعني اتقي صاحب الكتاب الواحد البخاري ملوش كتاب واحد البخاري له كتب كتيرة اتقي صاحب الكتاب الواحد ليه لانه قاعد يحنتف فيه ويروح ويجي وبص عليه وقول لفلان بص لي فيه وفلان بص لي فيه فاعرف انك عشان تتعقبه هتتعب قوي هتغلط عليه انما لما يكون واحد عنده اسهال كتب كل شهر يطلع لي جزء وكل شهر يطلع لي كتابين وبتاع قص والزق يا واد كل المساله ماكينه تصوير كل المساله ماكينه تصوير الشغل اللي انا بشوفه من اخوان خطوات الشيطان هات المش عارف بتاع الطريق الى الجنه مجلدين طب انت يعني انا عايز افهم ايه اللي انت قدمته العلم هو التحرير لازم تقدم حاجه حاجه جديده واخد بالك ده يقص ويتزا يقص ويتزا يقص ويتزا في خلال انا اعرف واحد دكتور ساب الدكتوره وساب العياده وقفلها واشتغل في التحقيق تحقيق الكتب لان بيجيب له اكتر وبعدين بقى بيشتغل بالباطن يشتغل بالباطن يعني يجيب شويه زعاربه كده ويقول لهم ايه اشتغل يا ابني انت هو بالح... بالطريقه الفلانيه كذا كذا كذا كذا وينزل كتب الكتاب مجلدين وثلاثه واربعه تيجي انت تقرا ك... كطالب علم ولا كعالم ولا الكلام ده تشوف الأمرين عشان تعدل كلمة تعدل كلمة واحدة مصحفة وانت عارف التصحيح هو سوف التصحيف سوس الكتب ليس أضر على الكتب من التصحيف أكبر مصيبة إن يبقى الكتاب فيه تصحيف يعني يعني بينسبوا الحمزة زيات وإن كنت أنا أشك في نسبة هذا الكلام له حمزة بن حريب أحد تلامذة الأعمش والطبقة دي أو لا مش أحد تلامذة الأعمش ده هو طبقة الأعمش حمزة بن حبيب الزيات لا صاحب قراءة حمزة المشهور آه بدأ يقرأ من الصحف كما تقول الرواية وأنا بقول لكم أنا أستبعدها يعني بحسي الحديثي كنت ما اشتغلت في البتاع بقيت صناعي برضه يعني مش بعد ريحته شابت آه بيقرأ في المصحف لوحده كده وكان دايما المصحف يلقن قديما لازم تقرا على شيخه كده فقرأ ألف لام ميم ذلك الإيه الكتاب لا زيت فيه ما كان زمان لا بيكتبوا نقط ولا كما كانوا يعجمون الكلام ما تعرفش النقطة فين ره كده ونبرتين انت بقى حط النقط براحتك على مزاجك بقى لا زيت فيه فقال له ايه قم واطلب الايه القرآن على شيخ فانتشرت الحكاية فقال لك حمزة الزيات لأني لا فعلت زيات ولا زيت ولا الكلام ده تصحيف أخطر حاجة في الكتب أنا أذكر أن أنا بعد ما تزوجت بيوم اشتريت كتاب الكامل لابن عدي الطبعة الأولى اللي نشرتها دار الفكر في بيروت الكتاب ده ما تعرفش قد ايه لما مسكته ما كنتش مصدق ان انا ماسك الكامل ابن عدي اطلاقا بعد ما اشتغلت فيه شوف كان في ايام وساعات كثيره انفقها عشان اصلح اسم غلط اسم غلط ومن طريف ما وقع لي ولا انساها اطلاقا لانها خدت مني يوم كامل سحابه نهار ونص الليل وانا بدور على اسم واحد لقيت في ال في ال في السند عنتر ابن القاسم جبت كتب الرجال كلها اللي عندي ادور على عنتر مفيش لا عنتر لا شايل سيف ولا نايم حد وانا مستغرب والاسناد واقف على ده مش عارف اقول الاسناد صحيح ولا ضعيف ولا عارف اقول ده خالف فلان ولا خالف علان واقف كده اهو مبلل كده وبعدين بعد مدة كده لقيت إسناد في كتاب يعني أتاري عنتر ده طلع عبثر مش عنتر عبثر عبثر ابن القاسم أحد الرواة عن الأعمش واخد بالك تخيل بقى مثلا لو أنا مش هتحرى شوية وبتاع قلت عنتر مجهول مجهول حكمت على الإسناد بالإيه؟ بالضعف على طول وعبثر ده ثقة فشوف بقى فضلا عن عبد الله وعبيد الله اهي يه زياده وانت عارف زمان ما كانوا بيحطوا نقط فانت وبختك بقى فلازم انك تدرس الكتب وتعرف الخطوط والكلام ده وده لان لم يكن هناك اعجام قديما لم يكن هناك اعجام قديما اعتقد ان احنا كده كفايه النهارده ونكمل ها هاي الجمعه القادمه ان شاء الله احنا سنواصل تباعا انا بس هقول لكم ما تزهقوش ولا تستطولوا المده ولا تقولوا احنا فين وفين هنخلص تمام اذا هبت ريحك فاغتنمها كل مره لان انا نفسي المره دي بعد ما السنتين ثوره وانا قاعد في حالي كده عمال اتامل الخلق وشوف الأمة رايحة على فين يعني لم يضع سكوتي هدرا صار عندي تجربة أرجو أن كل ما نتكلم شوية نحط حتة منها يعني فبعد هذا الطول يعني والمدة التي يعني سكت فيها في أشياء كبيرة جدا وتتعلق حتى بكتاب البخاري ما كنت أعلمها ولا أدريها لحد ما كانت تجي لي رسائل وجي لي كتب والكلام ده فهذا الكتاب الجليل إن شاء الله أنا سأجعل كتاب العلم مفتاحا لهذا الكتاب بحيث انك انت لو دخلت على اي كتاب من كتب البخاري هيكون معك المفتاح لان هو عباره عن قصر قصر منيف بداخله غرف الغرف دي هي عدد كتب الايه البخاري وطبعا كل كتاب عن كتاب له ميزه سندخل ان شاء الله تباعا هذا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم